الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء من شيء بعد اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد أبدا أبدا اللؤلؤ والمرجان صفات ربنا الرحمن سبحانه وتعالى وجل جلاله نحبه نحب الله عز وجل ونخشاه ونتقيه كيف أن نتعلم عنه أي إنسان علشان يحب شيء ويستفيد منه لازم يعلمه ويعرف قد إيه إنه طيب وقد إيه إنه جميل وقد إيه إنه مفيد فالإنسان عدو ما يجهل فلو جهل الإنسان ما ينفعه تركه وإن جهل الإنسان ما يضره فعله الإنسان عدو ما يجهل الإنسان عدو ما يجهل إزاي نحب ربنا سبحانه وتعالى ونخاف منه إذا لما نعرفه لما نعرف ربنا في شقين في شقين لمعرفة الله عز وجل الآيات الشرعية المقروءة والآيات الكونية المنظورة يعني ربنا سبحانه وتعالى نزل آيتين نزل نموذجين من الآيات والمعجزات النموذج الأول آياته سبحانه وتعالى في كتابه وسنة رسوله طب والآية الثانية في الكون أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الأرض كيف سطحت وقال تعالى وفي أنفسكم أفلا تبصرون في النفس في البدن في تركيبة الإنسان في نفسيته في قلبه في مشاعره كل ده كل ده يدل في النهاية على الله بل أعظم شيء نستفيده من هذا الكون أن نعرف الله لذلك يقول الله عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء قيل في تفسيرها الذين عرفوه وعرفوا قوته وأنه على كل شيء قادر وفوق عباده قاهر وأن كل شيء بيده ساعتها الناس تعرف حقا أن الله عز وجل هو الذي بيده ملك كل شيء وملكوت كل شيء ساعتها يقول بلسان حالهم ومقالهم اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير طب ومعرفة الله بهذه الطريقة يعني مهمة مهمة جدا سبحان الله العظيم ليه؟ لأن أولا أنت تؤجر على قدر نيتك وعلى قدر حسن ظنك بالله يعني إيه الكلام ده؟ يعني أنت محدش هيقدر ينفعك ولا يضرك إلا ربنا طيب الكلام ده يجي لك امتى وتنصر امتى وترتفع في الدنيا والآخرة امتى وتنتصر على من يظلمك امتى لما تحسن الظن بالله لما تحسن الظن بالله قال تعالى أنا عند في الحديث القدسي أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء عشان كده أنا بقول لك خاف من ربنا لوحده وتعلم عن ربنا عشان تخاف منه النبي عليه الصلاة والسلام قال ألا إن أعلمكم بالله وأشدكم له خشية أنا أو قال أنا أعلمكم بالله وأتقاكم له يبقى جاب العلم الأول وبعدين تقوى الله بعد كده ما سمعتوش قول الله عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء يعني العلماء هم اللي بيخافوا من ربنا ليه؟ عارفين إن الكون ده كله بيتحرك بأمره كل شيء مستني كلمة من ربنا عشان يفعل ما أمره الله به لو تخيلت أن البحار وماءها والسماء وسمكها والأرض وجبالها كل ده مستني أمر من ربنا سبحانه وتعالى عشان يهلك أي مخلوق أراده الله عز وجل إن ربك لبالمرصاد تخاف من ربنا سبحانه وتعالى لما تعرف أنه بالمرصاد يعني بالمرصاد يرصد عليك كل شيء كلماتك مواقفك أحاسيسك ومشاعرك وأسروا قولكم أو جهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير أنت تعمل حاجة وتنسى وتنظر وتنسى و... و... و... وتظلم وتنسى و... و... و... وبعدين في الآخر أنت وراك رب بالمرصاد قال تعالى أحصاه الله ونسوه ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا ولا يظلم ربك أحدا الواحد لما يعرف أن السماء دي ممكن تنطبق على من يعصي الله عز وجل حد هيعصيه لو عرفوا أن البحار ستنفجر على العصاة حد هيقرب أصلا للبحار اديكم شايفين اللي حصل على شواطئ فلوريدا وعلى شواطئ تسونامي وعلى غيره وعلى غيره يا اخواني مفيش حاجه في الكون ده بتمشي بامرها مفيش حاجه بتمشي تصبح الصبح كده تقول والله انا هنفجر على الناس اللي على الشاطئ الفلاني الارض هنخسف بال... بالناس اللي على الجانب الفلاني السماء ما تقولش انا هبعت صاعقه على الناس الفلاني. لا لا كل شيء في هذا الوجود مقدر له بامر من الله عز وجل الدليل قال الله عز وجل إنا كل شيء خلقناه بقدر والله ما في قطرة من السماء وما في شربة ماء وما في لقمة من غذاء بتدخل جسم الإنسان إلا بقدر الله ما في رزق في الغيب ولا في جنين في الرحم ولا في حدث في غد إلا الله سبحانه وتعالى هو الذي يعلمه وهو الذي قدره قدره سبحانه وتعالى قال تعالى إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت يبقى إخواني كل ده بقدر الله ربنا سبحانه وتعالى مقدره يعني إيه كل ذرة هواء أو قطرة ماء بتتحرك لازم يكون ربنا هو اللي أمرها بكده إن كل شيء خلقناه بقدر ساعتها لا تخاف من أرض ولا تخاف من سماء ولا تخاف من ماء ولا تخاف من جنود ولا تخاف من من ظلمة ولا تخاف من جيوش جائرة مظلمة يعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينجينا وإياكم من, من, من هؤلاء الظلمة ولا تخاف من أي واحد من دول تقف بقلب قوي وبنفس شجاع تعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك الله هو الذي ينفع ويضر يعطي ويمنع يخفض ويرفع سبحانه وتعالى بيده كل شيء وتعالوا ناخذ هذا الاتصال السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم السلام عليكم يا أخت هبة ف فإخواني الله سبحانه وتعالى بيده كل شيء كل شيء بيده ملكوت كل شيء ساعتها هتخاف وحده وترهب وحده ايتين في سورة البقرة كل ما عدى عليهم والله كل ما عدى عليهم أقول سبحانك يا رب سبحانك يا رب ما أجملهما وبترتيب عجيب قال تعالى ألم تعلم أن الله له ما في السماوات وما في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ما في السماوات وما في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير ربنا سبحانه وتعالى بيقول للنبي أنت مش عارف إن, إن, إن أنا قادر على كل شيء طيب وأنت مش عارف ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض ما في السماوات وما في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير بيده ملكوت كل شيء ساعتها تخاف من ايه ما تخافش من حاجة خلاص طب والأمم اللي بتطغى دي والظلم اللي بيحصل تعالى شوف الآيات القرآنية بتقول ايه اللي ربنا نزله في شرعه قال لنا فيهم ايه وتعالى نشوف بعدها الآيات الكونية اللي ربنا عملها لهم هيبقى فيها ايه ربنا سبحانه وتعالى قال إنه لا يفلح الظالمون وقال الله عز وجل إن الله لا يصلح عمل المفسدين وقال تعالى إن الله لا يهدي كيد الخائنين ومعنا اتصال ونكمل السلام عليكم يا أخ أحمد ازيك يا شيخ عميد الحمد لله عامل ايه أهلا وسهلا يا أم أحمد ربنا يطمنا عليك يا ابني اللهم أمين ادعي لنا يا ابني ربنا يحفظنا وإياكم انا عايزه ويحفظنا.
اتصل بالشيخ محمد حسن يا حبيبي والله الشيخ محمد حاضر نبلغه
ربنا يبارك لك يا ابني آمين يا رب العالمين ربنا يبارك لك
فإخواني فاحنا عايزين آه، اللي يتصل يتكلم في في صميم الموضوع اللي احنا فيه خلاص عشان بس الحلقة تبقى مثمرة ومفيدة فتعالوا نشوف تعالوا نشوف ناخد كده عدة أقوام ناخدهم كده ربنا يجعلهم لنا عبرة وسبحان الله العظيم في كل زمن وفي كل مكان في مثل هؤلاء قوم عاد وثمود قال تعالى ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد دول ثلاثة احنا خدنا مرة فاتت فرعون تعالوا النهاردة نشوف عاد وثمود آه ازاي ربنا سبحانه وتعالى شرح لنا هم عملوا ايه والنتيجة كانت ايه وتعالوا نشوفها حتى في في منظر آه، ولكن بعد هذا التليفون السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازي حضرتك يا شيخ أمين بارك الله فيك الحمد لله وبارك الله فيك وفي علمائنا جميعا قناة وقناتنا المباركة آمين والله يا شيخ أمين أفلكت صدورنا ال- في الحلقة الماضية بظهور آه، صورة المجرم الفرعون شارون في حين ان احنا كنا في في قلوب- قلوبنا تدمع وتعتصر ألما على أهلنا في غزة آه، وأرجو ان تكون الصورة دي دايما على الشاشة ل- دايما على الشاشة لش- ليشاهدها العالم كله ويرى عاقبة الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون وعايزة أقول لأهل فلسطين اصبروا وصبروا جولة الباطل ساعة وجولة الحق إلى قيام الساعة و... وببارك لهم طبعا بالنصر والشهادة ربنا يثبتهم ويحفظهم ويحفظكم جميعا وجزاك الله خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته قوم عاد وثمود دول كانوا بيعملوا ايه دول كانوا بيقولوا من اشد منا قوه يقف كده ط- راجل طوله طول نخله تتخيل بني ادم طوله طول نخله يع- ب- تقريبا يمكن 30 متر تقريبا وواقف آه، ال- آه، الحجاره اللي كانت قد حجاره الاهرامات دي كان واحد فيهم بيمسكها زي طوبه كده في ايد واحد فينا بيبنوها ببساطه ببساطه كده ها وكانوا آه، أشداء وكانوا إذا بطشوا يعني كانوا إذا يعني هاجموا حد وإذا بطشتم بطشتم جبارين جبارين ظلم وإهلاك لا يبقي لا على أخضر ولا على يابس الناس دي إيه اللي حصل لهم اللي حصل لهم بالظبط بعد الإنذار والنذير ان اتشالت اجسامهم بريح بريح خدتهم لحد طلعتهم فوق زي الاعصار كده اللي بيسموه تورنيدو وراحت قلباهم قلب اجسامهم نزلوا برؤوسهم على الارض فصلت رؤوسهم عن اجسادهم فترى القوم فيها صرعى فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من بقية؟ هل ترى لهم من بقية؟ إيه اللي باقي فيهم؟ اللي باقي فيهم اللي باقي فيهم الأسس بتاعت الجدران وبقايا أعمدة كانوا بيبنوها وأرض كانوا عايشين عليها إلى الآن تتحدث بأنهم ظلموا وبأنهم طغوا مناظر عجيبة سبحان الله العظيم آه آه ومعنا اتصال السلام عليكم السلام عليكم آه، السلام عليكم معلش هو الاتصال انقطع آه فاخواني دول دول عاد احنا هنشوفهم بعد شويه العلماء بداوا يدوروا ما لهمش اثر على وجه الارض خالص سبحان الله كل القوه اللي كانوا فيها آه، الناس دي كانت بتنحت في الصخر كانوا بينحتوا في الصخر كانوا يعني تخيل واحد يعمل بيت جوه جبل يمسك الجبل يقعد ينقر فيه ب- ب- ب- بآلات ولحد ما يعمل جوه الجبل قصر عملوا شوفوا القوه بقى يعني سبحان الله العظيم وزي ما بقول لكم ظلموا ظلموا الناس وبطشوا بيهم لما جم يشوفوا ال ال الأماكن اللي كانوا عايشين عليها ما لقوهاش مش عارفين م- مطموسة تماما استعانوا بالأقمار الصناعية يا ترى إيه اللي كان موجود هنا في المكان ده قبل كده بدأوا يشوفوا بالأقمار الصناعية لو آثار آثار لجذور أعمدة ومنازل كانت موجودة في هذا المكان وتعالوا نشوف كده عدو ثمود آه، ونشرح مع اللقطات اللي هيوريها لنا أستاذ ياسر اتفضل يا أستاذ ياسر
واما عاد فاهلكوا بريح صرصر عاتيه سخرها عليهم سبع ليال وثمانيه ايام حسوما فترى القوم فيها صرعى كانهم اعجاز نخل خاويه فهل ترى لهم من باقيه
ده قشطة مقدمة لبعض الأمم التي كانت موجودة وبعدين أبيدت وأهلكت ف ده طبعا الرسومات اللي كانت بتحكي عنها وده تصور لتدمير المدينه ولكن ادي المنظر مفيش اي بلد ولا اي بيوت ادي المنظر اللي كان موجود والعلماء بيدوروا يا ترى فين فين قوم عاد بيدوروا شوفوا تحت الارض حد يتخيل يا اخواني ان القصور اللي كانت بتتبني جوه الجبال انهدمت قالوا من اشد منا قوه شوفوا الاثار المتبقيه منهم عباره عن يعني حاجه غير موجوده لحد ما لقوها على الخرايط وجوه الموسوعات وبداوا يشوفوا القران بيقول فيهم ايه من وصف القرآن ليهم إنهم إرم ذات العماد الذين طغوا في البلاد قالوا يبقى كان ليهم بلاد لها أعمدة وكانوا بيبنوا قصورهم داخل الصحراء بعد ما دوروا في القرآن الكريم ادوا المعلومات اللي وجدوها في القرآن للأخمار الصناعية علشان يدوروا فين المناظر دي دول طبعا الناس اللي كانوا عايشين في الأماكن نفسها كانوا كل حياتهم رغد الأماكن اللي كانوا عايشين فيها الأعشاب اللي كانت بتستخدم دي أعشاب عشان العطر بتاعهم بس كانت أغلى من الذهب النتيجة كانت إيه بقى؟ ادي المنظر من فوق للمدينة اللي كان فيها قوم عاد الأمر الصناعي قال إنها كانت موجودة هنا أو قال إن المكان ده كان موجود فيه بلد وفعلا هم كانوا بيدوروا في المكان ده لأن آآ آآ واذكر أخا عاد إن أن- إن- إذ أنظر قومه بالأحقاف قالوا في ال- الرمال ده منظر البلد قبل ما تتدمر ده منظر البلد قبل ما تتدمر الأحقاف يعني كثبان الرمل الكثيرة الكثيفة وكانوا عايشين عيشة ر- رغدة ب- بهذا التصور اللي احنا شايفينه ده دلوقتي وبعدين انطمست في الرمال وبعد كده وجدوها تحت الجبال الحقيقة أيضا آه، ففين قوم عاد دلوقتي؟ قوم عاد راح خلاص بلا رجعة أهلكوا في أقوام تانية احنا كنا تناولنا قبل كده ولكن سريعا قصة مدينة بومبي بإيطاليا المدينة المترفة جدا م- مدينة مترفة وكانت آه، على شط الب- البحر المتوسط وكانت بتزرع وكانت بتتاجر وكان الناس فيها آه، أغنياء جدا وممكنين ولكن عصوا الله ظلموا أيضا وقتلوا يا جماعة الظلم إذا اجتمع بكل أشكاله في دولة اعرفوا إنها زائلة بومبي دول عملوا ايه بقوا يقتلوا الناس ويقتلوا الصالحين وكانوا يجيبوا ال- الانسان البريء ويحطوه قدام اسد فكان يلتهمه ويستمتعوا تخيلوا ناس تلبس ملابس سهره ويعزموا بعض ويدخلوا يقطعوا تذاكر ويدخلوا مسرح المسارح الرومانيه القديمه في ايطاليا علشان يتفرجوا على انسان بيقتل سواء كان انسان يقتل انسان المصارعه عندهم كانت كده المصارعه عندهم كان واحد لازم يقتل واحد وهو ده اللي يبقى منتصر آه، او يقدموه الاسد يلتهمه انتوا تتخيلوا قسوه قلب بهذه الطريقه نعم شكلهم يعني فعلا يعني جثمان انس ولكن قلوب شياطين والعياذ بالله انا عايزكم نمر سريعا على هذه البلده ايضا بلده بومبي آه، آه، ال- ال- ال- اللقطات دي برغم ان احنا خدنا بعضها على فكره المره الماضيه ولكن انا احبكم تشوفوها لان انا بصراحه يعني مأثرة فيا جدا لأن أنا شفتها من أكتر من مكان وفي أكتر من موقع والمتاحف اللي الناس دي موجودة فيها لغاية دلوقتي أنا شفت بعضها مناظر صعبة جدا جدا مدينة بومبي بإيطاليا المدينة دي المدينة دي كانت على على شاطئ بركان بعد ما ظلموا وأفسدوا آه، آه، آه، اجتمع عندهم أكل الحرام يا ريت يا أستاذ ياسر توري لنا اجتمع عندهم أكل الحرام واجتمع عندهم كذلك آه، الفحشاء بكل انواعها وكانوا بيحبوها ويرسموها ويعلموها للناس لدرجه انهم كانوا بي بي بيرسموها على الجدران في بيوتهم علشان يخلوا الناس ي- يشاهدوها ده منظر آه، مدينه بومبي
ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم
مدينة بومبي هقول لكم ال- اللي حصل فيها ونشوفه في الآخر علشان الوقت بيجري بينا ال- المدينة دي آه، إن كانوا بي- عايشين على فوهة بركان أو جنب بركان وعمره ما انفجر عليهم البركان ده كان بيطلع منه غازات مليانة بالمعادن كانت بتثري حياتهم حياتهم كانت سعيدة جدا يعني ولكن كانت آه، معاصيهم هي أكتر حاجة ظاهرة فيهم اللي ينصحهم يردوا نصحه واللي يحاول يفهمهم ما يحاولوش يفهموه آه، آه، يا ريت أستاذ ياسر بس تورينا آه، آه، المنظر أدي مدينة بومبي وأدي آه، البلد بتاعتها بيوت طبعا فاخرة جدا في هذا الوقت الكلام ده احنا بنتكلم من حوالي 1000 2300 سنة شوفوا من 2300 سنة البيوت كانت عاملة ازاي وادي الذهب النساء اللي لقوه بعد هلاك الأمة مناظر الطرف والرفح والمتع دي مناظر الناس اللي كانوا عايشين في هذه البلدة حتى كان عندهم كلاب شوفوا منظر ادي الناس مجتمعه في آه، يعني في مقصوره الاستاد شوفوا واحد بيصارع واحد قتله وشوفوا ازاي مستمتع بانه ذبحه قدامه ده استاد لقوه في مدينه بومبي وطبعا دلوقتي هتشوفوا بعد شويه ازاي هم لقوا المدينه دي يعرضوه الأسد يلتهم ومناظر صعبة جدا سبحان الله العظيم ادي الاسود بتاكلهم هم فرحانين بيصوروا الكلام ده وبي... وبيسلطوا حيوانات على حيوانات وبني ادمين على بني ادمين وسبحان الله العظيم دي الرسومات اللي على الجدران اللي بتحكي هم كانوا بيعملوا ايه ادي التعذيب اللي كانوا بيعملوه واحد قطع راس واحد و... وبيقدمها هديه للي حواليه حاجه يعني سبحان الله العظيم كانت النتيجة ايه بقى بركان هائل أتى على الأخضر واليابس من هذه البلدة شوفوا البركان بقى لما لما انفجر دي قطع اسمنتيه كانت في الحوض اللي احنا شايفينه و- واتمطرت على الناحيه الثانيه بركان مين اللي يملك البراكين ومين- ربنا سبحانه وتعالى شوفوا بقى البركان ده طلع غاز سام موتهم على حالتهم اللي كانوا عليها سمهم ثم طلع سائل بركاني س- صهر صهر الاجساد ثم سائل اسمنتي جمد الاجسام على الحاله اللي كانوا عليها في معاصيهم وذنوبهم وظلمهم وبعدين رماد بركاني غطى كل الاجسام اللي كانت موجوده وادي بيطلعوا الاجسام دي اجسام مش تماثيل شوفوا ادي انسان بيطلعوا صورته بيطلعوا قصدي جسمه متجمد شوفوا ادي بني ادمين ما قدروش يجمعوا عن نفسهم بطش ربنا ان بطش ربك لشديد ادي ده واحد مات وهو قاعد وفي ناس كانت بتاكل وادي واحد بينقع حظه السيء ازاي هو فضل في مكان زي ده وادي واحد على الارض بيقولوا ان السمه الم- المشتركه فيهم كلهم انهم بيصرخوا انهم كانوا بيصرخوا كانوا بي بي وما ربك بظلام للعبيد وما ظلمونا ولكن كانوا انفسهم يظلمون آه، اكتشفوهم من حوالي 150 سنه طلعوا اجسامهم ودلوقتي بيعرضوها في متاحف ايطاليا الحق ان في ناس كتير كانت بتتمنى تشوف صورة شارون مرة تانية آه واتصلوا بينا ودلوقتي على الهوا كمان واحنا الحقيقة آه يعني نج- نوريها لكم بإذن الله عز وجل أستاذ ياسر لو موجودة يا ريت آه ان شاء الله نجيبها لكم باذن الله تعالى آه، آه، قبل نهايه الحلقه. الحقيقه بقى المره دي احنا كنا جايين ب ب افلام عجيبه. نهايه متحتمه للظلمه. اسرائيل ظلمت وطغت. عملوا ايه؟ هم المره دي ما حاربوش حرب تقليديه. ضربوا المساكين بأسلحة أسلحة إيه سبحان الله العظيم استخدموا علومهم في باطل وفي ظلم عملوا قنابل صغيرة جدا جدا جدا تعمل ايه القنابل دي تعمل في الجسم زي القنبلة الذرية ما عملت في هيروشيما وناجازاكي ولكن قنبلة لإنسان مش قنبلة لدولة يعني قنبلة تدخل عليه تهشم عظامه من الداخل كلها ثم يموت ممكن يصاب في رجله بس تسبب موته زمان انا اول كليه دخلتها في حياتي كانت كليه العلوم زمان كان الدكاتره بيقولوا لنا آه العلم الان بيبحث عن قنابل اسمها القنابل الاقتصاديه ايه القنابل الاقتصاديه قنابل لما تترمي ملهاش دعوه بالمنشات ولا ليها دعوه بالبيوت قنابل تترمي تدور على الانسان فقط او تموت الانسان بس ما تس- ما تهلكش حاجه آه، وتعالى بس نسو- نشوف صورة شارون ونكمل ادي صورة شارون اللي اختي طلبتها يعني آه، وجنبيه طبعا يعني آه، اخوه فرعون ان شاء الله تعالى يش- يحشروا معا ولكن ادي منظر شارون الكلام ده كان من سنتين تقريبا دلوقتي خلاص زمانه يعني آه، رميم شكرا استاذ ياسر ف فكانوا بقول لكم زمان بيض... العلماء بيدوروا على قنابل اقتصاديه تترمي في البلد تطلع غاز تموت الناس او تدخل على الجسم من غير ما تبوظ حاجه تبوظ... ت- ت- تهلك الانسان ويموت تخيلوا ان اسرائيل عملت الموضوع ده بس هم ما هنش عليهم يموتوا الانسان بس لا ده كمان يهدموا بيته على دماغه عملوا قنابل ذريه صغيره جدا جدا جدا بحيث انها تترمي فتقتل اللي موجود من الناس وبطريقه بشعه هو ده اللي عملوه المره دي في غزه الظلم لا ياتي الا بعاقبه سوء الا بعاقبه سوء بنو اسرائيل ظلموا وطغوا طوال عمرهم وتسببوا في اهلاك كثير من الحرث والنسل هل تتخيلوا ان هم كانوا سبب في الحروب العالميه الحرب العالميه الاولى هم كانوا السبب آه، والحرب العالميه الثانيه هم كذلك كانوا السبب ومن زعماء العالم اللي ادرك ان هم سبب في, في, في معظم الافساد اللي موجود في الدنيا آه، الافساد اللي هم سببوه ده كانت نتيجته ايه كانت نتيجته ان زعيم زي هتلر بقى يحرقهم ويموتهم ويجوعهم ويسمهم هو قال انا اهلكت نصف اليهود وتركت لكم النصف الاخر عشان تعرفوا انا قتلت النصف الاول ليه المفروض ان كان معانا آه، افلام تسجيليه بتتحدث عن كيفيه انتقام العالم من اليهود في رومانيا وتشيكوسلوفاكيا وفي المانيا وفي غيره وفي غيره الناس دي فعلا اذت مش اذت آه، المسلمين فقط هم اذونا آه، بشكل واضح من حوالي 60 سنه من ايام 48 لكن هم لحد سنه 45 كان بيحصل فيهم ايه دي حاجه تانية خالص بقى اليهود كانوا بيطردوا من كل بلاد العالم ما كانوش لاقيين لهم مأوى دي مش بلد اسرائيل دي بلد المسلمين وعلى فكره احنا لا نقاتل آه، آه، يعني آه، آه، هؤلاء الناس آه، لانهم اغتصبوا اراضي او كذا او كذا ولكن ربنا سبحانه وتعالى ربنا سبحانه وتعالى امر بالدفاع عن ارض المسلمين وامر بالدفاع عن عقيده المسلمين وامر بالدفاع عن اعراض المسلمين واجساد المسلمين يا اخواني يا اخواني ال ال اسرائيل دول تأذن الله عز وجل ليبعثن عليهم من يسومهم سوء العذاب إلى يوم القيامة ربنا سبحانه وتعالى ربنا سبحانه وتعالى توعدهم انه هيبعت عليهم من يسومهم سوء العذاب الى يوم القيامه انا عايزكم تتصوروا هيعيشوا هيعيشوا طول عمرهم كل فتره يبعث عليهم واحد يهلك عليهم الحرث والنسل صدقوني اليوم ده جاي والله بقول لكم فقط من 60 سنه او اكتر شويه من سنه 41 ل 45 قتل نصف اليهود في العالم احنا طبعا كان معانا آه، آه، آه، مناظرهم في في لقطات متفرقة في العالم آه، بهذه الطريقة لكن للأسف آه، الوقت انتهى بإذن الله عز وجل هتكون آه، دي آه، حلقتنا المرة اللي جاية هنشوف آثار اليهود على وجه الأرض من الإفساد ونتيجتها كانت إيه علشان نحسن الظن بالله وعلشان ننتظر النتيجة الحتمية اللي هتحصل لليهود وهو وهو الإبادة وزي ما قلت لكم وما من طير طار وارتفع إلا كما طار وقع وقال النبي عليه السلام ما على شيء من الدنيا إلا كان حقا على الله أن يضعه مفيش حاجة أبدا ترتفع في الدنيا إلا تكون النتيجة أن ربنا سبحانه وتعالى لازم ينزلها أرضا مرة تانية آه، إلى هذه الحلقة يعني انتظرونا لأنها حلقة بإذن الله عز وجل هتكون آه، مؤثرة جدا عشان القلوب دي تهدى والنفوس ترتاح عشان تعرفوا ان مفيش حد في هذا الكون يملك شيء ولا يقدر على شيء الا الله واذا اراد اهلاك قوما فلا مرد لهذا الهلاك من الله سبحانه وتعالى انتظرونا في الحلقه القادمه ان شاء الله تبقى حلقه مميزه جدا وكتير من صدور المؤمنين هيرتاحوا آه، اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم آه، بالحب التقيت بكم وبالشوق انتظركم الى اللقاء في الحلقه القادمه ان شاء الله عز وجل في اللؤلؤ والمرجان السلام عليكم ورحمه الله
حبك لصفات